السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ومستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أود من البداية أحبابي أن أنا أشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة التي من بها علينا ومن أعظم هذه النعم بقاء هذه الشاشة المباركة وهذه القناة المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها من كل مكروه وأن يجعل كيد كل من أراد بهذه القناة سوءا أن يجعل كيده في نحره وأن يجعل تدبيره تدميره وأن يجعل الدائرة تدور عليه فابتداء أود أن أشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر وأما الأمر الثاني فهي كلمة شكر لكل إخواني اللي اجتهدوا في نقل الترددات سريعا وبخاصة أخواننا الشباب اللي ما شاء الله فضلوا يكلموني النهاردة كثيرا جدا جدا حول المجهودات اللي قاموا بها بفضل الله فالنهاردة أخ اتصل بيا وقال إن هو بفضل الله دار على أكتر من 150 صاحب وصلة في في المحافظة اللي هو قاعد فيها في عندنا في المنصورة وفي القرى وغير ذلك وكانوا مجموعة كبيرة جدا من الشباب ما شاء الله داروا على 150 صاحب وصلة بيقول صاحب الوصلة كنت أروح وأقعد معاه ولا أغادر أبدا بيت هذا الإنسان إلا بعد ما بينزل قناة الرحمة فجزاكم الله خيرا على كل ما قدمتموه وإحنا بإذن الله تبارك وتعالى بقول دايما إحنا الآن في جهاد والله إحنا الآن في جهاد ولكن مش جهاد سيف هو جهاد كلمة إن إحنا نتحرك بكل ما أتانا الله سبحانه وتعالى من قوة إن إحنا ننشر القناة كما كانت أنا عن نفسي النهاردة كنت بسعى بقدر المستطاع في الدايرة اللي أنا كنت موجود فيها إن أي إنسان وقعت عنده القناة إن أنا أرجع له القناة مرة تانية إن ما كانش قادر إن هو يرجع القناة أو يعيد القناة للتردد الجديد والنهاردة شبابنا ما شاء الله كانوا بيلف في المنصورة على أصحاب الوصلات احنا مش عايزين المسألة دي تكون في المنصورة بس احنا عايزينها في كل محافظات مصر عايزينها في كل العالم العربي أو العالم الإسلامي عامة إن احنا إن شاء الله تبارك وتعالى بالنسبة للناس ما تعرفش تردد جديد عايزين ننشره سواء عن طريق الهواتف المحمولة سواء عن طريق الإنترنت سواء عن طريق المواقع وغير ذلك أو عن طريق ما شاء الله النهاردة كنت في عقيقة ابن أخ من إخواننا فدخلت المسجد ففوجئت إن طفل صغير والله طفل صغير معاه كيس كده مليان أوراق فلقيته جاي بيديني ورقه فبص ما شاء الله لقيت الورقه مكتوب عليها التردد الجديد للقناه فده ما شاء الله اللي احنا عايزين دايما نعمله ان الاماكن اللي بيتجمع فيها عدد كبير جدا من الناس يبقى مكتوب التردد الجديد بتاع القناه عايزين شبابنا اللي في مصر بقى النهارده ان شاء الله كل صاحب واسطه ان شاء الله بكره الصبح باذن الله تبارك وتعالى نبدا كلنا نتحرك على اصحاب الوصلات لازم ينزلوا تردد جديد لقناه الرحمه وتبدا قناه الرحمه تقف على قدميها مره ثانيه بفضل الله واقفه على قدميها ولكن عايزين برضو الانتشار يصل أخيرا أما الشكر الثاني بعد الشكر لكل أحبابنا اللي بفضل الله اللي أنا بسميهم بفضل الله زي ما كان شيخنا الشيخ أبو إسحاق دايما بيسميهم حرس الحدود حرس الحدود اللي وقفوا بفضل الله عشان ينشروا قناة الرحمة وتردد قناة الرحمة الجديد أنا بقول شكرا لفرنسا وبقول شكرا لكل الدول الأوروبية لعدة أمور الأمر الأول أنا بقول لهم شكرا لأن أنتوا وريتونا بفعل إيه هي الحضارة الأوروبية الغربية اللي إحنا كنا موهومين بيها شكرا ان انتوا عرفتونا ما هي الحرية اللي انتوا دايما بتنادوا بيها شكرا لان انتوا بفضل الله عملتوا دعايات اكثر واكثر لقناة الرحمة وانا بقول لهم شكرا والف شكر على المعاني العظيمة اللي احنا تعلمناها في الفترة اللي فاتت وللأسف كانت غايبة عننا للأسف احنا كنا في الفترة اللي فاتت ما نعرفش مدى تأثير قناة الرحمة أو ممكن نقول ان قناة الرحمة لها تأثير قوي ولكن ما كنا أبدا نتخيل تأثير قناة الرحمة في قلوب الناس بهذه الصورة شكرا ان انتم بفضل الله علمتونا وعرفتونا قد ايه الناس بفضل الله في كل مكان لها تواصل كبير جدا مع قناة الرحمة عرفتونا وعلمتونا ان بفضل الله قناة الرحمة لها تأثير قوي جدا جدا جدا بالناس شكرا لان انتم بفضل الله عرفتونا مدى حب الناس والتقاء قلوب الناس في كل أنحاء القرى الأرضية والتفاف هذه القلوب حوالين قناة الرحمة فشكرا لك يا فرنسا وشكرا لليهود اللي قاموا بمثل هذه المجهودات وفضل الله تبارك وتعالى ستظل هذه القناة بإذن الله تبارك وتعالى طالما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أذن لها بهذه الانطلاقة طالما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع القبول في قلوب الناس بالنسبة لهذه القناة ونخش في موضوعنا النهاردة أحبابي في مدرسة الربانيين ما زلنا نتعلم ونتعرف على أخلاق وأحوال الربانيين مع الله سبحانه وتعالى وأنا النهاردة بقول إن أعظم سمة أعظم سمة يتميز بها الربانيون هي سمة العلم الربانيون ما شاء الله لا قوه الا بالله لهم حال كبير جدا مع الله في هذه المسألة بالذات مسألة العلم مسألة التعلم ومسألة نشر العلم من أجل ذلك هؤلاء الربانيون سادوا على الدنيا كلها سادوا على الدنيا كلها وأنا بقول النهاردة نطرح على أنفسنا أحبابي سؤال لماذا العلم احنا زمان اتكلمنا لماذا الدعاء واتكلمنا لماذا الذكر واتكلمنا لماذا القيام واتكلمنا لماذا الصلاة واتكلمنا ايضا لماذا مسألة المحبة واتكلمنا عن الخوف تكلمنا عن عبادات قلبية وتكلمنا عن عبادات بدنية النهاردة أحبابي هنتكلم عن العلم ولكن أنا من البداية عايز أطرح على نفسي السؤال لماذا العلم؟ أنت ليه النهاردة بتتكلم عن العلم؟ ليه النهاردة الدنيا كلها وقفت أمام قناة الرحمة لأنها تنشر العلم لماذا العلم بالذات؟ أنا النهاردة أحبابي هجاوب على أسئلة على هذا السؤال بإجابات كثيرة جدا ولكن إحنا متفقين من العادة إن المدرسة بتحتاج لكشكول دايما وقلم فأنا عايز بسرعة بسرعة الكل دلوقتي يقوم يجيب الكشكول والقلم واخواننا واخواتنا ما شاء الله طلبة العلم اللي قاعدين دايما وبيتابعوا معاهم طبعا الكشكول والقلم نبدأ نطرح على نفسنا السؤال في وسط صفحة كبير عريض قوي لماذا العلم بقول أحبابي لماذا العلم واحد الإجابة الأولى حتى نستطيع أن نعبد الله سبحانه وتعالى بما أمر لأن كتير جدا مننا أحبابي بيعبد الله سبحانه وتعالى بالعبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها عليه وللأسف لا يستطيع أن يتقن هذه العبادة أو يجهل الأحكام المتعلقة بهذه العبادة فللأسف هذه العبادة تسقط ولا تقبل عند الله سبحانه وتعالى أحبابي الصلاة اللي هي الركن الأعظم للإسلام كثير مننا لما بيجهل الأحكام الفقهية المتعلقة بالصلاة للأسف بيضيع هذه الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الرجل ستين عاما ولا يقبل الله منه صلاة واحدة بقاله ستين سنة يصلي وللأسف لا يقبل الله عز وجل منه صلاة واحدة فقالوا يا رسول الله ولما ليه هذا الرجل صلى ستين سنة ولم يقبل الله منه صلاة واحدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يتم ركوع ولا يتم السجود أو يتم السجود ولا يتم ركوع يبقى هذا الإنسان لما جهل حكم واحد من أحكام الشرع سقطت العبادة سقطت العبادة وبالتالي 60 سنة لم يقبل الله عز وجل منه صلاة واحدة ركن الصلاة الأعظم الطمأنينة فيها وأنا يمكن ذكرت لكم قبل ذلك أن أنا لو جهلت هذا الحكم حكم واحد بس من أحكام الصلاة أن الطمأنينة في الركوع في السجود أعظم ركن من أركان الصلاة وبالتالي إذا أنا جهلت هذا الحكم ولم أطمئن في الصلاة هذه الصلاة أصبحت علي لالية كما روى الإمام أبو داود وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذات يوم رجل يصلي لا يتم ركوعا ولا سجودا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو مات هذا أي لو مات هذا الرجل على هذه الحالة لمات على غير ملة محمد إذا المسألة أن الصلاة لم تقبل منه حسب بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما إنه لو مات هذا لمات على غير ملة محمد يبقى المسألة مش بسيطة المسألة عظيمة بل ممكن الإنسان والعياذ بالله يعذب بسبب هذه العبادة التي لم يتقن تعلمها مثال مثلا أخ من أخونا الشباب جالي وبيقول لي أنا جدي عنده ملايين مملينة ملايين مملينة وجدي ما لم يخرج الزكاة إلا مرة واحدة في عمره لأنه يعتقد أن الزكاة لا تخرج إلا مرة واحدة وكان جده وصل إلى 90 سنة تقريبا من العمر بقاله سنوات طويلة جدا يعني كان حتى بيقول لي يوميها أن آخر مرة مثلا طلع فيها الزكاة سنة 1900 مثلا 25 أو 26 في الحدود دي تقريبا طبعا الذاكرة خانتني الآن ولكن سبحان الله هذه العبادة هذه العبادة للأسف هذا العبد إن لم يتغمده الله عز وجل برحمته يعذب ليه بسبب إن هذا الإنسان بسبب إن هذا الإنسان لما أتاه الله عز وجل المال لم يتعلم كيف يؤدي هذه الزكاة وهذا أمر خطر إن أنا ممكن النهاردة أتعبد لله سبحانه وتعالى بالعديد من العبادات وسبحان الله يجعلها الله سبحانه وتعالى هباء منثورا ليه؟ لأن هذا العبد لم يتقن العلم لأن هذا العبد لم يتعلم لم يتعلم مسألة الزواج مسألة الزواج برضه مسألة مهمة جدا وأي إنسان مقبل على الزواج لابد أنه يتعلم إيه أحكام الزواج إيه اللي ليا وإيه اللي عليا في مسائل الزواج وسبحان الله لما غاب العلم لما غاب العلم عن كثير من شبابنا وبناتنا للأسف وجدنا مصيبة حدثت داخل الجامعة إيه المصيبة اللي حدثت انتشر بينهم الزنا العرفي اللي هو معروف بينهم بالزواج العرفي ليه؟ أنا النهاردة بقول كان الرجل إذا كما روى ابن ماجة كان الرجل إذا أراد الزواج أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما حق امرأتي عليه قبل ما يتزوج يجي يسأل يا رسول الله إيه اللي ليا وإيه اللي عليا أنا النهاردة داخل على مرحلة جديدة لابد أن أتعلم لابد أن يكون عندي علم النهاردة شبابنا للأسف لما جاهل مثل هذه الأحكام الفقهية وداخل على مرحلة كبيرة عظيمة جدا من مراحل الحياة زي مسألة مسألة الزواج نسى مسألة الولي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل وغاب عنهم حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وغاب عنهم أيضا قول أبي هريرة وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه قول علي وأبي هريرة وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالوا الزانية هي التي تزوج نفسها إذا لما غاب هذا المعنى غابت هذه المعلومة عن عقول شبابنا انتشر للأسف هذا الزواج بين كثير من الأولاد والبنات بل أصبحت المسألة النهاردة منتشرة جدا بين الكبار في السن بين الكبار في السن ليه؟ لأن العلم غاب يبقى أنا النهاردة بقول عايزين نتعلم العلم وننشر العلم بين الناس ليه؟ حتى نعبد الله عز وجل بصورة صحيحة سليمة الأمر الثاني عايزين النهاردة أحبابي نتعلم العلم حتى لا نقع في المحرمات ونحن لا نشعر كثير مننا جدا بيقع في أمور محرمة وهو لا يشعر كثير مننا بيفسد عبادته بيقع في أمور محرمة وهو لا يشعر مثال مثلا ذلك في باب العبادات يمكن أنا ذكرت لكم قبل ذلك قصة وأنا في أول مرة نسافر الحج من ثلاث سنوات تقريبا كان والد فضل بيقول لي أنا هنقل لك خبرة ما 12 سنة حج هيا حج إيه خبرة 12 سنة حج قال لي كل ما انزل مكة علشان اشتري هدايا مش عارف اشتري هدايا فكنت دايما اسهي الناس كلهم على عرفات اخلي الناس كلها واقفه على عرفات وانزل انا اشتري الهدايا فوقع في محرم من اعظم المحرمات انه ساب عرفه وفي العمرة الأخيرة دي أنا وإحنا بننتقل بقى بعد أداء العمرة من مكة رايحين المدينة وأنا في الأتوبيس دايما بحب أتكلم مع الناس وأنشر العلم بين الناس فسبحان الله وأنا عمال أتكلم بقى بقول إن من أعظم الأمور اللي هنشوفها إن شاء الله في المدينة جبل أحد هذا الجبل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبل يحبنا ونحبه وهنشرح غزوة أحد في المزارات ونزور شهداء أحد وغير ذلك فأنا فوجئت إن في تغير حدث على وجه أم فاضلة أو أخت فاضلة من اللي كانوا معايا في الأتوبيس فلما نزلنا في الصراحة بصراحة لقيتها جايه بتسالني بتقول لي يا شيخ احمد قلت لها نعم قالت لي هو جبل احد في المدينه قلت لها اه قالت امال احنا كنا بنسعى بين ايه وايه مش ده جبل احد قلت انا لله وانا اليه راجعون وقعنا في الحرام بسبب الجهل النهاردة في مشكلة أو صورة منتشرة جدا جدا جدا للأسف داخل مجتمعات النساء بالذات أنت النهاردة لو غويشة عندك مثلا اتكسرت أو خاتم اتكسر أول حاجة بتعمليها بتفكري فيها بتروحي إن شاء الله للراجل صاحب محل الذهب وتقولي له خد الخاتم ده الخاتم ده وهو مقصور هيتكلف كام بيساوي كام تقول لك يقول لك مثلا 1000 جنيه تقول له خلاص أنا هاخد خاتم تاني وأدفع الفرق هذه صورة من صور الربا هذه صورة من صور الربا نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب والذهب إلا مثلا بمثل أو مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد إنما النهاردة لو بعنا ذهب بذهب مع الفارق هذه صورة من صور الربا مجمع عليها بين العلماء مجمع عليها بين العلماء واحنا للأسف وقعنا في هذه الصورة المحرمة ليه؟ لأن احنا للأسف لا نفقه مسألة فقه البيوع ان احنا نبيع ازاي ونشتري ازاي يا ريت قبل ما نق... قبل ما نقوم بهذه المسألة ان احنا نسأل يا جماعة هو ده حلال ولا حرام كل صغيرة وكبيرة في أمور حياتنا نبدأ نسأل يا جماعة هو ده حلال ولا حرام من أجل ذلك كان عمر رضي الله عنه ينزل إلى أسواق المسلمين ومعه الضرة معاه العصاية بتاعته وكان إذا رأى الرجل يبيع ويشتري يروح يسأله لو صنعت كذا وكذا في هذا البيع ما الحكم فإذا وجد الرجل بفضل الله يفهم ويفقه أحكام البيع والشراء وفاهم الوضع ماشي إزاي ما شاء الله وكتب الله يثني عليه ثناء بالغا ويدعه في السوق يبيع ويشتري ولكن للأسف كان عمر إذا وجد رجل لا يفقه مسألة البيوع مسألة البيع والشراء كان عمر يعلوه بالضرة يضربه ويطرده خارج السوق ليه يطرده خارج السوق مع ان البيع والشراء حلال لا ما هو عمر رضي الله عنه خشي على هذا الرجل انه يسقط في مسألة من مسائل البيع المحرمة اللي حرمها الشرع من اجل ذلك نقدر نفهم كلام علي بن ابي طالب لما جاءه رجل وقال يا امير المؤمنين الفقه ام التجارة انا هبدأ النهاردة ابيع واشتري اتعلم فقه البيع والشراء الاول ولا اتاجر قال له لا الفقه قبل التجارة ليه يا أمير المؤمنين علمنا وفهمنا قال لأن الرجل إذا تاجر قبل أن يفقه ارتطم في الربا ثم ارتطم في جهنم طبيعي جدا أن أبدأ أبيع واشتري ارتطم أول ما هقع هقع في الربا وبعد ما أقع في الربا أقع في جهنم والعياذ بالله زي مثلا القروض المحرمة النهاردة القروض اللي انتشرت النهاردة بين كتير جدا من الناس النهاردة للأسف أنا وقعت في كرب أو وقعت في مشكلة أطلع بسرعة أجري أعمل إيه أخد قرض وبعد ما اخد القرض وما اقدرش اسدد والمساله تزداد وتكبر اروح للشيخ اقول له يا شيخ هو ده حلال ولا حرام سبحان الله انت اثم وقعت في الربا وأنت لا تشعر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت عنه درهم ربا أشد عند الله عز وجل من 36 زنية درهم ربا أشد عند الله عز وجل من 36 زنية زنية كما قال عليه وسلم لأن الرجل لما يزني 36 مرة أسهل وأهون عند الله من درهم ربا يدخل في جوف الإنسان من درهم ربا يدخل في جوف الإنسان وشوفونا النهاردة في التعاملات المادية لما ننزل النهاردة في أسواق المسلمين نجد أن المسألة سبحان الله معظم الصور التي نراها تكون صور محرمة عشان كده أنا بقول معظم تجارنا النهاردة واجب عليكم أنكم تتعلموا قبل تبدأ البيع والشراء تبدأ تسأل المعاملة دي حلال ولا حرام لابد يكون لنا مرجعية دينية نرجع لها علشان نحمي نفسنا من الوقوع في الحرام نحمي نفسنا من الوقوع في الحرام لأن كتير من الناس وقعوا في الحرام بسبب الجهل كتير من الناس النهاردة وقعت فيما حرم الله عز وجل بسبب الجهل إنما ما شاء الله العبد الرباني اللي دخل بالفعل مدرسة الربانيين يسأل ويتعلم وما شاء الله أصبح العلم سمت له في الحياة وبالتالي تراه بفضل الله عز وجل عند الله صاحب مرتبة علية أفضل من مرتبة العابد لأن مرتبة العابد سبحان الله ممكن العابد ده يضر نفسه أو يضر نفسه أو يضر غيره ولكن العالم ما شاء الله يهدي الناس إلى الصراط المستقيم وده المعنى اللي ممكن أحبابي نأخذه من, من قتل المائة نفس هذا الرجل لما قتل 99 نفس سأل يا جماعة أنا عايز عالم عايز حد يقول لي هو أنا ليا توبة ولا لا فدل على عابد العابد اللي بيتفرغ للعبادة فقط غالبا ما يكون عنده جهل كبير جدا بمسائل الدين لأنه تفرغ للعبادة فقط بس وبالتالي وبالتالي هذا الإنسان بيضر أكثر مما ينفع من أجل ذلك لما سأل ابن المبارك أيهما أفضل عندك حماد بن زيد ولا الفضيل بن عياض قال الفضيل بن عياض رجل لنفسه ده راجل عابد لنفسه بس طبعا مع ان الفضيل بن عياض طبعا كان عالم من علماء المسلمين واما حماد بن زيد فرجل عامه هذا الرجل بينفع الناس فبالتالي النهاردة قتل 100 نفس أحبابي لما قتل 99 نفس دلوه على العابد قال له أنا ليا توبة قال له لا ده أنت قتلت 99 نفس إزاي يكون ليك توبة قال فقتله فأتم به المئة شفتوا قد إيه هذا الرجل سقط في معصية سقط في فساد بسبب جهل ولما توجه العالم يا ترى أنا ليا توبة قال ومن يستطيع أن يمنع توبة الله عز وجل مين اللي يقدر يقفل باب التوبة أمام أمامك سبحان الله هذا الرجل لما مات قبضته ملائكة رحمة بسبب كلمة وصلته من عالم ما قال له اترك أرضك فإنها أرض سوء وعليك بأرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله يبقى الأمر الثاني عايزين نعبد عايزين نتعلم العلم ونتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بطلب العلم ليه؟ حتى لا نسقط في الحرام المسألة الثالثة التاليه بتتكلمنا النهاردة عن طالب العلم ومعقول أنا بعد ما بقيت شيخ كبير كده وشعر شاب أتعلم العلم؟ طبعا تتعلم علم ليه؟ لأن ودي الإجابة الثالثة لأن طلب العلم أحبابي فرض زي الصلاة لا كلامك النهاردة شديد قوي وانت النهاردة مزود الجرعة حبتين لا والله أحبابي يا ريت نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم كده ونقف معاه وقفة جميلة قوي روى ابن ماجة في سننه والإمام الخطيب البغدادي في كتاب الفقه المتفقه وابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله بإسناد حسن من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة ده كلام النبي مش كلام أحمد جلال طلب العلم فريضة على كل ها مسلم أمي الفضيلة بتقول الحمد لله على الذكور لا لا لا كلام النبي يعني مسلم يعني الذكر والأنثى يعني كده طلب العلم فرض زي الصلاة آه فرض زي الصلاة كلامك ده مخالف لكل كلام العلماء طب ما نفهم كده كلام العلماء مع بعض أحبابي يا ريت نفهم كده كلام العلماء صالح بن الإمام أحمد بن حنبل بيسأله بيقول له النبي يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم ده معناه ان أنا أصبحت مسؤول ومطالب ان أنا أسأل يوم القيامة عن العلم زي ما أسأل عن صلاة سأسأل عن العلم قال ينظر العبد المقصود بقى من كلام النبي طلب العلم فريضة على كل مسلم قال ينظر العبد إلى ما يقيم به دينه من الصلاة والصيام والزكاة إذا كان من أهلها والزكاة إذا كان من أهلها يتعلم ذلك وهذا هو الفريضة يعني إيه؟ يعني النهاردة أنا راجل مطالب بالصلاة مطالب بالصيام أنا راجل عندي مال أصبح فرض عين عليك فرض عين عليك إنك تتعلم أحكام الزكاة طب الرجل الفقير لا مش فرض عين عليك طب أنا النهاردة تاجر وفي السوق ببيع وبشتري فرض عين عليك إنك تتعلم أحكام البيوع فرض عين يعني هتأثم لو تركت هذا الأمر هتأثم أنا النهاردة شاب ومقبل على الزواج مقبل على الزواج أصبح فرض عين عليك إنك تتعلم أحكام النكاح تعرف إيه اللي ليك وإيه اللي عليك وقال الإمام مالك رحمه الله في كلام مشابه لهذا الكلام قال الإمام مالك رحمه الله ينظر العبد من حين أن يصبح إلى أن يمسي ومن حين أن يمسي إلى أن يصبح يتعلم ذلك ولا يؤثرن عليه شيء شوف أنت بتعمل إيه طول النهار طول النهار إيه النهاردة إيه والد كريم سواق سواق بياخد العربية بيتنقل بين المحافظات أصبح فرض عين عليك أنك تتعلم أحكام السفر من الجمع والقصر وغير ذلك من هذه الأمور لازم نتعلم ده لازم تتعلم ده أصبح ده فرض عين عليك أنك تتعلمه فرض عين عليك أنك تتعلمه يبقى إذا المسألة دي مهم جدا أن احنا نوصلها للناس ولما سئل ابن المبارك عن هذا الحديث طلب العلم فريضة عن كل مسلم قال هو الرجل يسقط في المسألة من مسائل الدين لا يبرحها حتى يسأل عنها أنت النهاردة عايز تجيب قرض قبل ما تجيب القرض تروح تسأل النهاردة هتتزوج قبل ما تتزوج تروح تسأل وبعد كده تتزوج رايح تبيع وتشتري قبل ما تبيع وتشتري تروح تسأل وقعت في مسألة من مسائل الدين قبل ما تعمل أي حاجة لابد أنك تسأل أولا تسأل أولا هو ده طلب العلم فريضة على كل مسلم إن أنا أنظر إيه اللي أنا بعمله في يومي من أول ما أصبح إلى أن أنام وجب علي أن أنا أتعلم ده لا أؤثرن عليه شيئا أبدا بل أتعلمه أتعلمه وأجتهد في تعلمه حتى ينفع الله سبحانه وتعالى بي ولا أسقط في حرام وأنا لا أشعر ليه أتعلم العلم؟ أربعة أتعلم العلم أحبابي حتى لا أسقط في المشقة أو الحرج سبحان الله ديننا دين رحمة ديننا ما شاء الله واسع ديننا ما شاء الله واسع وفيه من الرخص الشيء الكثير ولكن سبحان الله بسبب جهلنا في كتير من الأوقات بنجلب على أنفسنا مشقة والمسألة بسيطة جدا جدا جدا أضرب على ذلك أمثلة أحبابي ناخد أولا مثال كده من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده نشوف حياتنا إحنا قد إيه بنكلف أنفسنا من المشقة ما لا يعلمه إلا الله روى أبو داود وأحمد من حديث جابر قال خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصاب رأس واحد منهم حجر فشجه ماشيين فوقع حجر من على جبل فوقع على رأس هذا الرجل فشجهوه فاسمعوا فنام فاحتلم فقال لأصحابه هل تجدون لي من رخصة في أن أتيمم أنا دلوقتي واحد دماغي مفتوحة والدم بينزف هل يا ترى أنا الآن جنب هل يا ترى في رخصة في الدين ان انا أغ... بدل ما اغتسل اتيمم لان انا لو اغتسلت بهذه الحالة ههلك يقينا كانت الاجابة لا لا نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء ايه اللي حصل فاغتسل فمات فلما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال قتلوه قتلهم الله قتلوه قتلهم الله الا سالوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العي العي هو الجهل والشفاء إنما يكون مرض فالنبي سمى الجهل مرض إنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم إنما كان يكفيه أن يتيمم يبقى الرجل ده كان يتيمم الرجل ده مات بسبب المشقة اللي وقع فيها بسبب الجهل وسبحان الله مثال آخر قد إيه برضو العلم بينفع في مثل هذه المواقف روى أبو داود من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لما أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة ذات السلاسل أصابتني جنابة في ليلة باردة فخشيت إن اغتسلت أن أهلك البرد قارس البرد قارس والبرد زمان طبعا خلاف البرد في أيامنا البرد في زمان خلاف البرد في أيامنا يعني في حديث غزوة ذات الرقاع اللي رواه أبو داود وأحمد من حديث جابر قال فكانت أعضاؤنا تتساقط كانت أطرافنا تتساقط وفي رواية وأقدامنا تتشقق من شدة البرد ومن أجل ذلك سميت الغزوة دي بغزوة ذات الرقاع اللي هم كانوا بيلفوا على أيديهم الرقاع من شدة البرد سيدنا عمر العاص بيقول إن أنا لما أصابتني الجنابة في هذه الليلة الباردة أنا تيقنت إن أنا لو اغتسلت هموت فتذكرت قول الله عز وجل شوف العلم شوف العلم فتذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما قال فتيممت وصليت بأصحابي لأن الأمير كان هو اللي بيصلي بالناس قال فلما عدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس رسول الله بما, بما, بما صنعت فقال النبي لي يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنوب فقلت لا يا رسول الله لا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف صليت بهم وأنت جنوب قلت يا رسول الله تذكرت قول الله عز وجل أصابتني جنابة في ليلة باردة وذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فما زدت إلا أن تيممت وصليت بأصحابي فضحك النبي أقر النبي فعل عمرو يبقى شوف المشقة خفت بسبب الإيه بسبب العلم هذا رجل كان عنده علم وفهم فخفت المشقة طب شوف واحد تاني بقى أصابته مشقة نضرب مثالين بعمار وسهل بن حنيف سهل بن حنيف يذكر أنه كان رجل مذاء كثير خروج المذي المذي كان دايما بيخرج منه بصورة كثيرة قال وكنت كثير الاغتسال كنت كل ما يصيبني المذي أغتسل حتى تشقق جلدي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سهل إنما كان يكفيك أن تغسل ذكرك وتتوضأ وضوءك للصلاة سبحان الله الراجل ده كل شوية المذي يخرج فيغتسل يخرج فيغتسل يخرج لحد ما جلده تشقق طب شوف بقى عمار عمار بن ياسر بيقول أجنبت ولا ماء معي أنا أصابتني جنابة ومعيش ماء طب هو أصابته جنابة لما يغتسل هو شوفوا بقى القياس هو الماء لما بيغتسل الماء بيعمم الجسد طيب أنا لما أتيمم لأن التيمم بديل الماء يبقى إذا لابد أن الجسد كله كله يعمم بالإيه؟ بالتراب لأن التراب بديل الماء عمل إيه عمار؟ والحديث في الصحيح قال أصابتني جنابة ولا ماء معي فتمعكت في التراب كما تتمعك الدابة خلع الثياب ونام في التراب وقعد يتمعك كما تتمعك الدابة وفي رواية فتمرغت فيها كما تتمرغ الدابة ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فضحك النبي وقال يا عمار يا عمار إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض ضرب النبي بيده الأرض ثم رفعها فنفخ فيها فمسح بها وجهه وكفيه شوفوا قد إيه المشاقة اللي أصابت عمار وأصابت سهل بن حنيف وكانت سبب في قتل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الجهل بمسألة من مسائل الشرع وشوفوا قد إيه ربنا سبحانه وتعالى رفع المشقة والحرج عن إيه عمرو بن العاص بسبب أنه كان عالم بسبب أنه كان عالم عالم بالدين عالم بمسائل الشرع فبالتالي الدين بفضل الله أصبح كله رحمة وأصبح كله سهل هين لين ليه؟ بسبب العلم إنما لما الجانب ينتشر المشاكل بتزداد ليه نطلب العلم؟ نطلب العلم أحبابي علشان نحصل فضل العلم هو العلم له فضل ياه ياه ياه ياه العلم له من الفضائل ما لا يحصيها إلا الله الإمام ابن القيم رحمه الله له بحث رائع ماتع في كتاب مفتاح دار السعادة حوالين باب مسألة فضل العلم ذكر مثلا فضل العلم مثلا من أكثر من 100 وجه وما زال علماؤنا في كل وقت وفي كل زمان يصنفوا الكتب الكبيرة العظيمة في مسائل فضل العلم في مسائل فضل العلم الإمام الحافظ ابن عبد البر له كتاب جامع بيان فضل العلم جامع بيان فضل العلم وله والإمام الخطيب بغداد له كتاب الفقيه والمتفقه والإمام ابن أبي خيثمة له كتاب فضل العلم وهناك كتب كثيرة جدا في مسائل فضل العلم حتى في كتب السنن هنجد دايما كده العلماء كما بوى البخاري في صحيحه باب فضل العلم باب فضل العلم وهكذا علماؤنا اهتموا جدا بالعلم ونشروه بين الناس ليه أحبابي ننشر العلم لأن أول فضل من فضائل العلم أن العلم بيرفع أهله العلم دايما يرفع أهله يجعل العلماء دايما سادة العلماء دايما سادة ولله دار الإمام الشافعي رحمه الله لما يكون أعظم الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين خلقه مين دول؟ صنفين من الناس الرسل الأنبياء والعلماء هم دول الوسطة دايما بين الله وبين خلقه بين الله وبين خلقه ومن اللي بيبلغ عن الله؟ الأنبياء والرسل طب لما الكون الزمان ما فيش فيه أنبياء ورسل مين اللي بيبلغ عن الله العلماء من أجل ذلك قال وهل هناك منزلة أعظم عند الله من منزلة العلماء يأتيه الرجل فيقول قلت لامرأتي كذا يقول اذهب طلق امرأتك ويأتيه آخر يقول قلت لامرأتي كذا يقول أمسك عليك زوجك في منزلة أعظم من كده يأتيه الرجل فيقول صنعت كذا يقول حلال لا شيء عليك ويأتيه آخر يقول صنعت كذا يقول حرام عليك كذا وكذا في منزلة أعظم من كده وأنا والله ما أعلم أقوام رفعهم الله إلا بالعلم وسبحان الله أمة محمد ما وصلت إلى هذا المستوى من الهوان إلا بسبب تركها للعلم والنهاردة لما قناة الرحمة وغيرها من القنوات الإسلامية بدأت تنشر العلم النافع بين الناس أعدائنا بدأوا يقولوا لا الناس دي لو رجعت للعلم تاني هيبقى خطر فبالتالي اقفل لهم القنوات دي اقفلوا القنوات دي الله عز وجل يرفع بالعلم الناس يرفع بالعلم الناس وصدقوني والله العلم اللي موجود عند أوروبا ده علمنا أخدوه مننا أخدوه مننا الشاهد أرجع تاني وأقول إن ربنا سبحانه وتعالى مش هيرفع شأننا إلا بالعلم إيه، طب ما تدي لنا أمثلة كده هدي لكم أمثلة مثلا بعطاء بن أبي رباح عطاء بن أبي رباح آه، عبد أسود دميم الخلقة كان سليمان بن عبد الملك وهو خليفة المسلمين كان يأتيه كان يأتيه ويجلس بين يديه ويأخذ أولاده معه فلما رآهم عطاء بن أبي رباح أعطاهم ظهره ليه عشان لا يفتن أعطاهم ظهره سليمان بن عبد الملك الخليفة رئيس البلد الملك الأمير بين إيدين العالم العالم عطله ظهره والأمير بيسأل عن مناسك الحج فلما خرج سليمان بن عبد الملك قال لأولاده يا بني عليكم بالعلم فإنني لن أنسى أبدا ذلي بين يدي هذا العبد الحبشي عمري أبدا ما هنسى ذلي بين مين اللي رفع عطاء بن أبي رباح إلى هذه المنزلة مين اللي رفعه إلى هذه المنزلة العلم العلم هو اللي رفعه إلى هذه المكانة ولولا العلم ما وصل إلى هذه المكانة مثال آخر محمد بن عبد الرحمن الأوقص ده قصته قصة إيه قصته محمد بن عبد الرحمن الأوس- الأوقص رجل عبد حبشي أسود آه، أنفه كحبة البقلاء زي حبة الفول أنفه صغيرة جدا آه، ليست له رقبة رقبته كانت داخلة في في منكبيه فأمه في يوم بتقول له يا بني عليك بالعلم فوالله إنك لن تكون في قوم إلا كنت أنت المضحوك عليه المسخور منه بالخلقة دي بالمنظر ده اسود وشكلك كله في بعضه ملخبط كده لن تكون في قوم إلا إذا كنت أنت المسخور منه المضحوك عليه فعليك بالعلم قال فتعلمت العلم عشرين سنة فوليت قضاء مكة عشرين سنة قعد عشرين سنة والي مكة قاضي مكة يقول الراوي عن محمد بن عبد الرحمن الأوقص وكان الخصمان يجلسان بين يدي محمد بن عبد الرحمن الأوقص ترتعد فرائصهما هيبة من محمد بن عبد الرحمن الأوقص سبحانك يا رب العبد الحبشي الأسود ده اللي في يوم انا قلت لكم ملهوش رقبه كانت راسه كده داخله في قلب رقبته فكان في يوم من الايام بيرفع ايديه بيقول اللهم اعتق رقبتي من النار فواحده معديه عليه بتقول له انت ليك رقبه وهل لك عنق حتى يعتقها الله من النار آه، يعني شوف كانوا بيسخروا منه وبيضحكوا عليه من فتره ولكن لما طالب العلم ساد مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هذا ان الله ليرفع بهذا الكتاب اقوام ويضع به آخرين الناس اللي عندهم علم ما شاء الله العلم بيجلس العبيد على الأسرة أسرة الملوك أسرة الملوك فاللي أنا عايز أقول عليه العلم دايما بيرفع أهله وبيرفع من شأنهم عند الله سبحانه وتعالى وهذا ما قاله الله عز وجل قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يا ترى يا رب هذه الدرجات بتكون في الدنيا وفي الآخرة لا والله هي في الدنيا قبل الآخرة هي والله في الدنيا قبل الآخرة هو إيه اللي خلى العلماء سادة إيه اللي خلى العلماء ذكرهم إلى الآن موجود إيه اللي خلى ذكرهم إلى الآن موجود العلم إلى الآن بنذكر أحمد بنذكر عطاء بن أبي رواح بنذكر مالك بنذكر آه، آه، أبا حنيفة بنذكر الشافعي بنذكر غيرهم من أهل العلم ليه يا ترى ليه ذكرهم كده مخلد في, في, في الأرض ليه ذكرهم مخلد في الأرض هذه من رفعة المكانة في الدنيا رفعة المكانة في الدنيا واجعل لي لسان ذكر لسان ذكر هذا اللسان هذا الذكر ان الناس تذكرهم بالخير ولا- وتثني عليهم بالخير النهارده فين الممثلين اللي ماتوا قبل ذلك فين الراقصين والراقصات والمغنيين اين مات اين هم الان في مزبله التاريخ لا يذكرهم احد ولم يخلد الله عز وجل ذكرا لاحد الا لمن الى العلماء ذكرهم الى الان مرفوع ذكرهم إلى الآن مرفوع بين الناس ليه؟ هذا من فضل الله عز وجل على العلماء هذا من فضل الله عز وجل على أهل العلم إن هم دايما أصحاب مكانة كبيرة جدا وعظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى ويوم القيامة يرفعوا سبحان الله هو أحبابي النبي صلى الله عليه وسلم قدم من للصلاة قدم مين اللي يصلي بنا امام واحد يكون حسن الصوت لا والله لو كانت المساله احبابي اللي يتقدم عشان يصلي بينا حسن الصوت كان ابو موسى الاشعري النبي قدمه لان كان بيقول له ايه لقد اتيت مزمارا من مزامير ال داوود لو كان اللي يقدم للصلاه اماما بالناس حسن الصوت لكان النبي قدم بلال لان النبي قال لعبد الله بن زيد القي الاذان على بلال فانه اندى منك صوتا المساله مش كده ولكن قدم النبي صلى الله عليه وسلم في امامه الناس في امامه الناس اصحاب العلم أصحاب العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله أعلمهم بكتاب الله فإن كانوا في سواء فأعلمهم بالسنة النبي يقدم برضه بالصلاة اللي هي أعظم أركان الدين إيه أصحاب العلم ليه نتعلم العلم نتعلم العلم مش ع- عشان نسود الأرض بس لا نتعلم العلم كمان عشان نحصل فضائل العلم العلم له فضائل عظيمة ومكانة كبيرة جدا جدا جدا عند الله سبحانه وتعالى ولكن لمن تدبر وتأمل فالله سبحانه وتعالى ما ساوى أبدا بين من أتاه الله العلم وبين غيره قال الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا والله يا رب لا يستوون أبدا لا يستوون أبدا فأهل العلم فأهل العلم يرفع الله عز وجل بهم شأن الدين أهل العلم يرفع الله عز وجل بهم شأن الدنيا بين الناس نجد ذلك تكفيك كلمة والله العظيم تكتب بالذهب لابن القيم رحمه الله حيث يقول وليس على دين الرسل أضر من الجهال ليس على دين الرسل الأنبياء أضر من الجهال بل هم أعداء الرسل على الحقيقة أهل الجهل دايما كده هم أعداء الرسل على الحقيقة لما يطلع علينا واحد بيسموه مفكر إسلامي يقول لا بأس أبدا إن الشاب والبنت يتسلوا مع بعض هي تبوس بوسة وهي بو... إيه الكلام الفاضي ده ده هذا رجل معادي لمنهج الأنبياء معادي لمنهج الرسل وواحد تاني يقول احنا هنكفر أصحاب الكبائر ودول كفار خارجين من الملة ونستبيح دمائهم هذا مخالف لدين الله هذا مخالف لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم أعداء الأنبياء والرسل كما سيأتي بعد الآن نعيد الكلمة الجميلة جدا لابن القيم رحمه الله يقول وليس على دين الرسل أضر من الجهال بل هم أعداؤهم على الحقيقة بل هم أعداؤهم على الحقيقة بل الله سبحانه وتعالى أحبابي ويا ريت نركز معلش سامحوني أنا عمال أجري إن الوقت الحلقة بيجري مني معلش سامحوني بس أنا هحاول أهدى وإن شاء الله نكمل الدرس الجاي بإذن الله تبارك وتعالى آه الله سبحانه وتعالى في كتابه ذكر ان اللي بيتعلم وهو عالم يتساوى عند الله عز وجل مع الجهاد اسمع كده الآية دي سورة التوبة قال الله وما كان المؤمنون لينفروا كافة ما ينفعش أبدا أن كل المسلمين أن كل المسلمين يطلعوا للجهاد في سبيل الله لا لا لا قال الله وما كان المؤمنون لينفروا كافة أمال نعمل إيه يا رب قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يعملوا إيه يا رب ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم قال ابن القيم رحمه الله انظر كيف ساوى الله سبحانه وتعالى بين مقام الجهاد وبين مقام جهاد السيف ومقام جهاد اللسان ولله در الحسن لما يقول إن هذا الدين لا ينصر إلا بأمرين إلا بالجهاد والعلم إلا بالجهاد والعلم إيه واسمعوا كده ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ويا ريت اكتبوا الحديث ده ويكون هو عنوان درسنا النهاردة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي في سنة بإسناد حسن من خرج من بيته في طلب العلم شوفوا كده ها فهو في سبيل الله فهو في سبيل الله حتى يرجع اللي يخرج من بيته رايح مسجد عشان يتعلم فهو في سبيل الله حتى يرجع بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء قال عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا في الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل وإن العلماء هم ورثة الأنبياء العلماء هم ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر اللي يأخذ نصيبه من العلم ده أخذ بحظ وافر طب يا ترى إيه الحظ الوافر اللي هناخده ربنا لا يتعامل معنا في القرآن بلغة الأرقام أبدا بل قال الله يؤتي الحكمة من يشاء والحكمة كما قال أهل العلم هي الفقه في الدين يؤتي الحكمة من يشاء طب يا ترى يا رب ايه الحظ الوافر اللي النبي قال عليه قال ومن يؤتى الحكمة اللي ربنا يديله العلم فقد أوتي خيرا كثيرا أوتي خيرا كثيرا إيه تخيل معي ان كلمة خير هنا جاءت منكرة لتفيد التعظيم أي عظيم الخير وتفيد العموم خير الدنيا والآخرة خير الدنيا والدين ما شاء الله ما شاء الله وربنا يأكد كثرة الخير بقوله كثيرا كثيرا انتبهوا للمسألة دي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني في الأوسط والإمام البزار بإسناد حسن من حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلم خير من فضل العبادة انتبهوا ده انتبهوا للكلام ده فضل العلم أفضل عند الله فيها مزيد خير من فضل العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وروى الطبراني في معجمه الكبير بإسناد حسن صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج إلى المسجد ليتعلم علما أو يعلم علما أنا خارج من بيتي النهاردة رايح المسجد علشان أدي درس وحضرتك خارج من بيتك علشان تسمع درس أنا خارج من بيتي علشان أروح المسجد أصل فيه درس أسمع درس قال النبي صلى الله عليه وسلم فأجره كأجر الحاج تاما حجه حجه خد فيه عشرة على عشرة ده إن أنا أخرج لأقرب مسجد أتعلم فيه العلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه من عالم أو متعلم والفضائل طبعا كثيرة مش عايز يعني أزود في المسألة دي لأن عايز أرجع تاني لماذا نطلب علم إيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أحبابي نقف مع حديث ده وقفة إحنا كلنا حافظينه ولكن أنا دايما علمتكم وبتعلم معاكم والله إن معرفة الدليل نص العلم وفهم الدليل النص الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين حافظين حديث آه ما جبتش جديد طب خد الجديد من يرد الله به خيرا كلمة منكرة في سياق الإثبات تدل على العموم والتعظيم طيب ما نعكس مع بعض كده الحديث ده من لم يرد الله به خيرا جعله جاهلا بأمر الدين اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يجعل له الخير ويسوق له الخير في الدنيا والآخرة ده الإنسان اللي بيكون عالم بأمور الدين عالم بأمور الشرح طب إذا كان الإنسان ده ربنا سبحانه وتعالى لا يريد به خيرا هيظل طيلة حياته جاهل يعيش جاهل ويموت جاهل ويموت جاهل إنما اللي ربنا بيحبه اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد به الخير يفقهه في دين الله عز وجل يفقهه في دين الله عز وجل طب كل واحد يقف دلوقتي مع نفسنا وقفة مع نفسه وقفة كده أنا بتعلم لا كن على حذر أنا قاعد ليل نهار بفضل الله قدام القنوات بتعلم وبسمع وأنا قاعدة طول النهار قدام القنوات أسمع وأأيد وذاكر وأحفظ أبشري والله ما وفقك الله عز وجل لهذا الأمر إلا لأنه يريد بك الخير إلا لأنه يريد بك الخير بل كان أحبابي النبي صلى الله عليه وسلم بيحب دايما أنه يجلس في مثل هذه الجلسات الجلسات اللي فيها علم الجلسات اللي فيها بتثار فيها آية وتفسيرها حديث وشرحه حكم فقهي معلومة جديدة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث رواه أبو داود وأحمد والخطيب في كتاب الفقه المتفقه من حديث المسعود أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن أجلس مع قوم يذكرون الله سبحانه وتعالى من بعد الفجر إلى طلوع الشمس أحب إلي من الدنيا وفيها إن أنا أروح أجلس في مجلس علم أحب إلي من إن الدنيا كلها تكون بين إيديا من إن الدنيا كلها تكون بين إيديا فقال أنس ليزيد الرقاشي الراوي عن أنس يا يزيد والله ليس كما تصنع أنت وأصحابك وإنما هي مجالس الفقه والعلم النبي بيريد بمسألة أن أنا أجلس مع ناس بيذكروا الله سبحانه وتعالى المقصود بها مجالس العلم ومجالس الفقه والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا والحديث يعني ضعفه بعض أهل العلم ولكن الشيخ الألباني رحمه الله حسنه في آخر حياته في المجلد السابع من السلسلة الصحيحة من حديث ابن مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا فقال فقال يا رسول الله وما رياض الجنة قال حلق والذكر قال ابن مسعود والله ما عنا بها رسول الله إلا حلق الفقه ما عنا بها رسول الله إلا حلق العلم نحن نقعد نتعلم ليه نتعلم العلم نتعلم العلم علشان نرقق قلوبنا ونهذب طباعنا ونبقى كده فعلا أصحاب قلوب رقيقة وأعين دامعة والله اقعد كده انت بينك وبين نفسك كده امتى آخر مرة بكيت اه ده في مجلس علم لما كان الشيخ بيتكلم ده انا لما كنت في الدرس والشيخ عمال يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى الخش احبابي مش هتنزل في قلوبنا الا اذا تعلمنا اجل كده مش اجل هذا الله سبحانه وتعالى ذكر بقوله انما يخشى الله من عباده الايه ها معايا قولوا قولوا اه العلماء وشوفوا النبي قد ايه جمع بين خشيه ربنا جمع بين التقوى والعلم قال انا اعلمكم بالله طب لما كان النبي اعلم واحد بربنا قال واشدهم له واشدكم له خشيه انا وفي روايه في الصحيح انا اتقاكم لله طب ليه يا رسول الله انت اتقى الناس لانني اعلمكم بالله شوفوا يا جماعة الف... شوفوا ال- العلاقة بين العلم والخشية العلاقة بين العلم والتقوى كل ما نتعلم أكتر نزداد لله سبحانه وتعالى تقوى كل ما نتعلم أكتر هنخشى الله أكتر كل ما نتعلم أكتر ونحضر مجالس العلم يا شباب مجالس العلم في المساجد جميل جدا ان احنا نتعلم من القنوات ولكن جو المسجد له حاجة تانية خالص نح- نقعد تع- كده تحت أقدام الشيخ والله والله إيه إيه لا أزال وسأظل إلى أن أموت كما قال الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة أروح للمشايخ أنا ليا مشايخ وبقرأ عليهم وبذاكر تحت إيديهم إلى الآن وسأظل أصنع ذلك إلى أن أموت ولكن والله في كثير من الأوقات ممكن أقعد مع الشيخ في في المجلس وأنا عارف الشيخ هيقول إيه لأن أنا سمعت منه الدرس ده قبل كده وإن أنا الشيخ شرح لي الكتاب ده قبل كده أنا قرأت الكتاب ده على الشيخ من 8 سنين ولا من 10 سنين ولكن برضه أروح للشيخ في المسجد وأقعد تحت رجليه أنا رايح بس أبص في في وجه الشيخ قلبي يزداد إيمانا والله العظيم أبص كده في في وش الشيخ أزداد إيمانا إيه، إيه، الإمام الذهبي رحمه الله في السير إيه، بيروي عن الإمام المطيع يقول إيه، كان مجلس الإمام أحمد زهاء خمسة ألاف نفس مجلس الإمام أحمد أربع دقايق طيب مجلس الإمام أحمد كان 5000 نفس 500 يكتبون 500 جايين يتعلموا منه الأحاديث يكتبوا والباقي يتعلمون منه السمت والأدب والباقي جاي هو سمع الحديث منه, منه قبل كده ولكن جاي إيه جاي ينظر للإمام أحمد كده ينظر إلى سمته ينظر إلى تواضحه ينظر إلى كلامه ينظر إلى جلسته ينظر إلى سكوته ينظر إلى كلامه ينظر إلى تبسمه يزداد خشية وقرب من الله بهذه النظرة أولا والله ما زلت أزداد خشية وقرب من الله إن أنا أنظر بس في وش المشايخ بس رغم إن أنا سمعت الدرس رغم إن أنا سمعت الدرس ده مرة واثنين وثلاثة إلا ما- إن أقعد بس بين إيدين الشيخ كفاية علشان كده أحبابي قال حنظلة يا رسول الله إنا نكون معك قاعدين معك فتذكرنا بالجنة والنار فكأننا نراها إيه رأي عين وأبو هريرة قال يا رسول الله إنا نكون معك فتذكرنا بالجنة والنار فترق قلوبنا وتدمع أعيننا هو ده فضل العلم إن قلبي بيرق طبع بيهذب وروى أبو داود والترمذي وأحمد من حديث العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله موعظة بليغة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب احنا محتاجين للمجالس دي المجالس اللي احنا نتعلم فيها عن ربنا سبحانه وتعالى ونزداد قرب من الله سبحانه وتعالى من أجل ذلك الله كلمة جميلة أول ابن القيم كان ابن القيم رحمه الله يقول العلم للقلب كالمطر للأرض تاني تاني قال العلم للقلب كالمطر للأرض طب بالله عليكم عندك أرض زراعية ومعكش بقى ترويها الأرض دي إيه اللي هيحصل لها صح هتموت وكذلك قلبك لم لو لم ترويه بالعلم لمات تاني الكلمة دي قال العلم للقلب كالمطر للأرض فلا حياة للقلوب بدون العلم لا حياة للقلوب بدون العلم علشان كده بنقول للأمهات أمهاتنا بالله عليكم خدوا أولادكم من هم صغيرين وقعدوهم عند العلماء والمشايخ خدوا أولادكم وهو صغ- ما تستنوش إن الأولاد في مرحلة ثانوي يبدأوا ينحرفوا ونقولوا الولد انحرف لا خدوا الأولاد وروحوا مجالس العلم خد ابنك الرضيع وخديه معاك مجلس العلم عشان يتعلم ده رضيع رضيع لا ما هو الولد لو نشأ وشاب من البداية أول ما عينيه يتفتح على المسجد ومجالس العلم هتفرق معاه بعد كده كتير أوي أوي أوي أوي ها أختم طيب حاضر طيب آه لسه لماذا العلم نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله ونختم طبعا التزام الوقت آه، كنت فرحان جدا ان انا معاكم النهارده وحزين ان انا هسيبكم دلوقتي ولكن هيتجدد الفرح مره ثانيه ان ان شاء الله باذن الله اكون معاكم الاسبوع القادم باذن الله نكتفي ان شاء الله بهذا القدر بحبكم في الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته